بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وقلنا إن حركة الحياة لا يمكن أن يستقيم أمرها إلى غاية مؤكدة إلا إذا انطلقت الحركة بناء عن قضية علمية ثابتة وقلنا إن القضايا العلمية نوعين علم يعصمنا من اهواء ذواتنا وذلك هو علم السماء الى الارض وعلم اخر تلتقي فيه الاهواء وحينئذ يكون العقل البشري حرا في ان يبحث بنظريه ثم يرتقي من النظريه الى الحقيقه العلميه وقلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما تكلم عن وجودنا الاول قال أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ولكنه ذكر لنا السمع والبصر والفؤاد كأنها هي وسائل العلم وقلنا وسائل العلم العلم الأول علم حسي محس وبعدين نأخذ من العلم الحسي دي العمليات الايه العقلية وقال لعلكم تشكرون فكأنك إذا استنبطت الوجود وجدت ان السمع والبصر والفؤاد يدوك قضايا علميه تفيدك في حياتك فكان من الواجب ان تستقبل ذلك بالايه بالشكر قلنا ان السمع والبصر من الايه الادراكات وسائل ادراك وفي وسائل ادراك كثيره ولكن اهمها السمع والبصر قلنا ان السمع يوجد بمجرد ما يولد الانسان البصر يتخلف شويه ولذلك تجد آيات القرآن تتكلم عن السمع أولا وعن الإيه؟ البصر إيه؟ ثانيا وقلنا إن السمع ده هو أهم وسيلة إدراكية لتربية المعلومات حتى الذي يأخذ معلوماته بالقراءة قبل أن يقرأ سمع ألف دي ب ب مفتوحة ب الله يبقى قبل ما يقرأ عمل إيه؟ يبقى لازم يسمع يبقى إذا السمع دي أهم إيه؟ اهم حاسه يستقبل بها الانسان اوليات الايه العلم ولذلك قلنا ان هو اول حاسه تؤدي مهمته كلام كويس قوي القران لما جه يرتبها دايما السمع والايه والبصر والفؤاد لكن يلاحظ ان السمع يفرد مفرد والابصار في كل الايات انشات لكم السمع والابصار كلهم الا في هذه الايه ان السمع والبصر بس في الايه دي انما كل كلام القران عن الاوات الادراك السمع والايه والابصار علشان تعرف ان ربنا الذي يتكلم تعرف ان كل حاجه ليه ام قال لك لان السمع لا يتعدد فيه المسموع بالنسبة للسامع واحد صوت صوت كلنا نسمعه يبقى إذا وحدة الصوت في الآذان واحدة لكن البصر فيه مرأة قدامنا اهو واحد يشوفه واحد ما يحبش يشوف يغمض واحد يشوفه كله واحد يشوفه بيفعل الله بتختلف يبقى اذا السمع ما فيش فيه الا ايه لكن الابصار كل بصر يقدر ايه يبقى تعدد ادي واحده والسمع مقدم على البصر اي في الوجود يبقى اذا خدنا ملحظين اثنين ان السمع مقدم على الايه على الابصار والسمع مفرد والايه والابصار مجموعه الا في هذه الايه ان السمع والبصر تقول ليه بقى قال له بيتكلم رب ليه لانه بيتكلم عن المسؤوليه والمسؤوليه ليست مشاعه عند الاسماء الابصار ده المسؤوليه واحده مسؤوليه ايه ما دام كان مسؤولا يبقى انا مش مسؤول عن بصرك انما مسؤول عن بصري انا يبقى كل واحد مسؤول عن ايه عن بصري يبقى اذا تحدد وايضا كل ايات السمع والابصار السمع مقدم على الايه على البصر قلنا علشان إيه؟ عشان حاجتين اثنين لانه اسبق منه في اداء مهمته وايضا لانه الحاسه الوحيده التي تؤدي وظيفتها دائما حتى والانسان نائم لان بها اله الاستدعاء يخبط عشان يسمع ومع عينه مغمضه يبقى ما يشوفش يبقى ايه الله ولذلك قلنا ان الحق سبحانه وتعالى حينما اراد ان ينيم اهل الكهف 300 سنه وتسعه اتكلم في حته خاصه بالسمع لو انه سايب السمع عشان يؤدي مهمته كما تؤدى دائما كان اصوات الريح واصوات الوحوش والحيوانات والدنيا والطبيعه والمش عارف ايه كان يخلوهم قلقانين في النوم ام قال لا وضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا يعني قلنا يا أذن تعطلي عن مهمتك إذا لو لم يضرب الله على آذانهم إيه ما كان كانت فضلوا يسمعوا ما يستقروش في الإيه في, ال- في, ال- في النوم وبعد ذلك تجد آية واحدة مش تقدم فيها البصر على السمع لا تقدم فيها مشتق من البصر على مشتق من السمع مش السمع والبصر لما لما تقوم القيامه كده وبعدين تجي- الناس يفجعوا كده ويقوموا يقولوا ايه ربنا ابصرنا وسمعنا لانه ابصر قبل ان يسمع ابصر دي في الايه في الاخره يبقى اذا استوفينا حكايه السمع والايه والبصر على الاول السمع والبصر في التلقي قلنا السمع اولا والبصر وبعدين الفؤاد والش- والاخره دي ده في التلقي في تلقي القضيه العلميه اللي احنا هنجعل حركتنا تتبعها ام قال لك وايضا في الاعطاء لان اللي خلقني هذا واذا سمعوا اللغو اعرضوا عنه يبقى يا اذن ما تسمعيش الا الكويس يا مرب النشء ما تسمعش اذن الا الكويس يا عين ما تشوفيش الا الايه الكويس اللي ما يفيكش غرائزك ناحيه الشهوات يا مربي احجب عن المربى المراء التي تهيج فيه الغرائز الفاسده الله. يبقى عشان تتربى عنده معلومات ايه معلومات صحيحه تنبني عليها حركه ايه حياته كذلك في الاعطاء اياك ان تشهد الا بما سمعت اوعى تقول سمعت وانت ما سمعتش لان ده يبقى كذب اوعى تقول شفت وانت ما شفتش اوعى تقول دي قضيه علميه وما هياش قضيه علميه عشان تسلم لك القضايا العلميه اللي تنبني عليها حركه حياتك ليه لان الشيء المبني على مقدمات سليمه ينتج نتائج سليمه والشيء المبني على على مقدمات فاسده إيه؟ ينتج قضايا فاسده ولا لا ينتج قضايا ايه فاسده ولا تقف أي لا تتبع ما ليس لك به علم معنى ذلك أي لا تتبع في حركة حياتك إلا عن علم العلم له وسائل سمع وبصر وإيه وفؤاد إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا وبعد ذلك يتكلم الحق عن قضية التوازن الاجتماعي في المجتمع لان الايات كلها ماشيه على انه يعمل مجتمع متوازن فالمجتمع المتوازن لازم يصدر في حركته عن اله واحد ولذلك قال اول حاجه لا تجعل مع الله وبعدين مسك المجتمع عمله طب- طبقات طبقه كبيره ادت مهمتها في الحياه وكبرت وبقت عاجزه فقال لكل واحد خد بالك من ابوك وامك لان دول بقى ايه فرغت مهمتهم في الحياه اما يبلغن عندك الكبر احدهما او كلاهما وبعدين مسك القوس الثاني واوعى اولادك تقتلهم الله مسكها في القمه في الوالدين ومسكها في الايه؟ طيب مش ولاد يتيم ضعيف لازم ايه؟ يراعيه الله اقتصاد كن قواما اوعى تبسط كل البسط او تقتل كل التقتير الله وبعدين لا تخف ما ليس لك به او في الكيل والميزان عمال بيعمل ايه المجتمع عدله المجتمع دي نشأ من استواء حركه الانسان فيه اذا الانسان هو مدار هذه الحركه الخلافيه في الارض يريد ان يصنع له توازنا اجتماعيا التوازن الاجتماعي ان اول حاجه مفيش حد ابن ربنا كلنا عبيده وإن تفاوتت أقدارنا في الكون فالتفاوت في الأقدار ده قلناه لا تنظر إليه من زاوية واحدة ولكن انظر إليه من مجموع الزوايا في النفس الإنسانية الناس ما بتنظرش إلا إن دي زي ما قلنا دي أغنى وده أفقر بس إنما ده صحيح وده مريض ده ذكي وده غبي ده حليم وده غضوب ده الحاجات التانية دي الله إذا كل حاجة لازم إيه نجمعها ولا بعضها ولذلك كنا وصلنا الى قضيه ان ما دام ما فيش حد ابن ربنا ما اتخذ صاحبه ولا ولدا يبقى كلنا سواء لا تفاضل الا بالتقوى ان اكرمكم عند الله مش اكرمكم اللي اديته دي واديته دي لانني اديت كل واحد مقومات هذه المقومات موجوده فيه ومفقوده في ايه في غيره فإن نظرت في مسألة المقارنة يبقى هات مجموع كل إنسان وقارنه بمجموع كل إنسان ما تقارنش إنسان في ناحية بإنسان فاقد هذه الناحية إنما خد مجموعه كله يطلع المجموع مجموع كل إنسان يساوي مجموع كل إنسان ولا تفاضل إلا بالإيه إلا بالإيه إلا بالتقوى أم قال لك على الأول ما دام المجتمع يبقى بالشكل ده يبقى مش عايزين بقى واحد يرفع راسه في المجتمع ليعطي نفسه قداسة عن الأفراد أخرى قال امشي في الكون مؤدب ليه؟ لأن اللي يفخر بشيء ويختل به ويمرح ويظن أنه أحسن من الباقي يجب يضمن أنها تفضل له اللي يفتخر ويتكبر يتكبر بشيء ذاتي لا يذهب منه انما افتخر بقوتي ما انا شفت واحد ضعيف وممكن بكره ابقى ضعيف افتخر بغنايه يمكن ابقى انا افتخر علم لكي لا يعلم من بعد علم شيئا الله اذا لا يصح للانسان ان يزهو ولا ان يتكبر ولا ان يختال ولا ان يتبخر ولا ان يمرح الا بشيء ذاتي فيه وكل امور الانسان موهوبه من اول الايجاد من عدم الى الامداد من عدم فهتتكبر على ايه بقى؟ تتكبر على شيء وبعدين اللي انت بتكبر عليه يشوفك ولذلك تجد العبادات كلها بتعطينا استطراق العبوديه في الناس ساعة ما ينادى للصلاة كده وبعدين في رئيس مثلا للعمل أو رئيس للإدارة وبعد ذلك يبادر إلى الأذان والبواب الفراش طلع واللي بيعمل إيه مش عارف كله وبعدين يدخلهم بيدخلوا المسجد وقد خلعوا أقدارهم عندما خلعوا نعالهم وكلهم بقوا ايه والبواب واللي بيفتكر انه في مهنه حقيره شاف الوزير ولا مش عارف مش قادر اقول المحافظ شاف كده عمال ساجد زيه وعمال بيخضع وعمال بيضرع يقول يا سلام يبص له كده لا والمهم مش كده ان نفس المتع... الكبير او الرئيس راى مرؤوسه يراه في موقف ذله امام الله إيه؟ لازم كلنا ننعدل بقى يبقى اذا اوعى تمشي في الارض مرح ولا اختيار ولا تبختر ليه لانك انت لن تصل الى انك انت لما تمشي كده تخرق الارض برجلك هتفضل الارض صلبه برضه وانت ما تقدرش تخرقها والجبل الجماد اللي هو ادنى اجناس الوجود اعلى منك برضه ولذلك شوف شوف بقى التهزيء الانسان المكرم ده ربنا بيهزئه عشان يبقي له التكريم بيهزئه عشان ايه انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا استحي طب هو بيعمل بيهزئه ليه عشان يبقي له التكريم فقال هنا القضيه دي ولا تمشي في الارض ولا قبل كده مثلا كنا نروح مثلا واحنا بنحج وكانت وناس ويانا لها قداسه ولها مراكز عاليه ولها مش عارف ايه ولها ايه وبعدين تلتفت تلاقي عند الملتزم عمال ينهنه ويعيط والله لقد ذهل اناس كانوا تابعين للناس دول في انه عن عن عن النظر للكعبه ويبص للعظيم ده وهو عمال يعيط لكنه ملزوز بانه بيعيط يقول يا سلام بقى بالشكل دي اه اهي استطراق الايه؟ استطراق العبوديه للحق ما دام استطراق العبوديه ما فيش حد يتكبر على حد فكذلك بتتكبر تتكبر بشيء ذاتي فيك ولذلك يقول اللي يستحق الكبرياء لوحده ما فيش الا واحد هو الله وكون الكبرياء لله دي عشان عصمتنا من من الاتضاع لغيرنا من كبرياء الكذب في البشر بولاني بس الوقت اللي ينازعني دي أنا اضيعه ليه؟ قال لك لانك تتكبر تتكبر بحاجه في بحاجه في ذاتك ولا تمشي في الارض مرحا وبعدين يهزئه يجيب ادنى الوجود اللي هي الارض اللي تحت رجله والجبل لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال ايه بقى فيه ولذلك احنا بنقول الاجناس التي ينتفع بها الانسان في الوجود كتير ينتفع الاول بال- بالجماد والجماد ينفع النبات وينفع الحيوان وينفع ايه الانسان والنبات ينفع اللي اعلى منه ينفع مين الحيوان والانسان والحيوان ينفع مين يبقى الانسان الانسان دي هنقف عنده كده يبقى اذا ادنى الاجناس في الارض هي ايه الجماد الجماد يعني بيخدم النبات يديله غذاء ويديله مش عارف ايه وبعدين النبات يخدم اللي اعلى منه يبقى الجماد عمال يخدم النبات والحيوان والانسان والنبات بيخدم اللي اعلى منه الحيوان والانسان والحيوان بيخدم اللي اعلى منه اللي هو ايه الانسان بقي للانسان يقول له انت بتخدم مين حضرتك بقى دور لك على حد يخدمه والا كانت الارض احسن منك والحجر احسن منك ان لم تبحث لك عن مهمه في الوجود يبقى هذه الاشياء اقل قيمه ولذلك تجد في فلسفه الحج شيء عجيب الجماد اللي هو ادنى الاجناس ده اللي بيخدم كل الاجناس نروح نحج يقوم ربنا واضع لنا حته قطعه حجر من الارض وحاططها كده في الكعبه اولا الكعبه نفسها حجر من الجبل ونا- وكلنا بقى عمالين ايه نطوف حواليه ونيجي عند حته كده في الحجر الاسود ونقف عنديه ونقعد بقى نحايل عشان نعمل ايه عشان نبوسها واللي ما يبوسهاش إيه؟ يعتبر نفسه ما حكش ويبقى متالي بقى شوف الانسان المخدوم الاعلى للاجناس كلها وقف عند الخادم الادنى وهو الجماد عشان بس يبوسه فيه استطراق احسن من كده ايه بقى استطراق عبودي عجيب يخلي الانسان ايه والنبات اللي الواحد عمال بياخده وينتفع بيه يجي في الح- الحج يقول له اوعى تقرب للنبات ده اهو اوعى تخلعه الله الله الله والحيوان اللي احنا بنصطاد اقول لك اوعى تصيد الايه البتاع الله بي بي شوف بيدي لل- إيه؟ الاشياء اللي خدمتني يجي عليا وقت ويعملها في العمر مره عشان لمح الاصل انك انت يا انسان ما تنغرش لانني خليت دي مخدومك لا اهو الجمال اهو روح علشان تبوسه ال- النبات اوعى تقدم له الحيوان اوعى تصطاده الله ليه بيعمل استطراق عبودي في الكون الاستطراق العبودي في الكون دي محدش يخدشه ابدا بمرح محدش يخدشه ابدا باختيال محدش يخدشه ابدا بايه بكبرياء ولا تمشي في الارض مرحا انك لن تخرق الارض ولن تبلغ الجبال طولا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها كل ذلك اي كل الاشياء اللي ما اللي ما- انك تعبد غير اله تمسكها من الاول ت- تهين الوالد تقتل ال- ال- ال- الاولاد تضيع مال اليتيم آه، ت- لا، ما تمشيش قوام في, في, في اقتصادك آه، الزنا ما تطهرش الناس كل الحاجات اللي قال لك دي كل ذلك كان سيئه لان المتقدم فيه سيء وفيه ايه وفيه حسن سيئه هو الايه المكروه المكروه من مين مكروه من الله وربنا ما بيكرهش كده انت قد تكره لان مزاجك كده انما ربنا ما يكرهش الا من خالف ايه من خالف منهج عبوديه الله كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها ذلك يعني اللي تقدم كله من اول ايه لا تجعل مع الله الها اخر ادي واحده وبعدين يجي للناس الكبار اللي هم الجيل المنقضي اللي هينقضي وقضى ربك الا تعبدوا الا اياه وبعدين اما يبلغن عندك الكبر احد واخفض لهما جناح الذل ربكم اعلم الى وبعدين ايه الايه خد الدايره اللي بعد الابوين والوالدين يبقوا ذي القربى خلي كل واحد منا يمسك ابويه ويعمل فيهم الاكرام ده وكل واحد منا يجي لاقربائه ايه وآت ذا القربى حقه والمسكين الدوائر تتداخل ولا لا آه، تلتفت تلاقي الغلبان له ألف واحد داخل هو في دايرته يبقى إذا رأيت عورة في في الكون فاعلم إن الفرد عمل إيه؟ هو اللي إيه؟ هو اللي مقصر وآت ذا القربى حقه ادي واحد وبعدين يتكلم في الميزان الاقتصادي المبذلين كانوا اخوان الشياطين ليه لان اللي هيبسط كل البسط يعمل ايه ما يبقاش عنده طموحات حياه ما يجيبش حاجات ما يرقيش حياته واللي بيبخل يعطل حركه الوجود والبطاله تيجي ومش عارف ايه طيب على الاول ولا تقتلوا اولادكم خشيه املاق برضه ادي منه طيب وبعدين ولا تقربوا الزنا عشان طهارة ايه؟ طهارة الأمثال وكل واحد ي- يعتقد إن الولد ده هو منه. ما دام يعتقد إن الولد ده هو منه يبقى يعمل إيه؟ يحسن القيام على تربيته لأن كثير من اللي بتشوفهم من ماشيين في الشارع ما لهمش أهل ولا سايبينه كده الآباء يمكن حصل عندهم شك أو ظن إنهم مش إيه؟ إنهم مش أولادهم. وبعدين حقن إيه؟ حياة الإنسان وبعدين عمل القصاص يعني وبعدين عمل تاني اوفوا الكيل اذا ايه؟ اذا كلتم وبعدين لا تقف ما ليس لك به علم ولا تمشي في الارض مرحا كل ذلك كان ذلك اي الاشياء المتقدمه اللي بيقولوا عنها ان الله قال فيها وكتبنا لهم في الالواح من كل شيء اللي هي الوصايا اللي مكتوبه مين مين